الله الرحمن الرحيم رب يسر وأعن فضلك يا كريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم فقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم احفظ لنا من نحبه فيك يا رب العالمين اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بقوتك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك اللهم أذهب همهم وأذهب غمهم وأذهب حزنهم أبدلهم فرجا وفرحا وبهجة وسرورا اللهم أذهب تعبهم وألمهم ومرضهم وأبدلهم مكانه صحة وعافية اللهم بارك لهم في أرزاقهم وبارك لهم في أزواجهم وأولادهم اللهم بارك لهم في أعمارهم وأعمالهم يا رب العالمين احفظ لنا نساءنا احفظ لنا نساءنا احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم وفق الطلبة والطالبات واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اكشف الغمة عن الأمة ارفع عنا الوباء وارفع عنا البلاء وارفع عنا الغلاء نعوذ بك من البرص والجنون نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء ونعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا وألف بين قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد ومرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر وحلقة جديدة من حلقات اللقاء المفتوح الذي نستقبل خلاله الأسئلة والاستفسارات ونحاول بفضل من الله ومنه الإجابة عليها وهذا هو اللقاء الخامس عشر في بدايته أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا آمين وكما تعودنا في بداية كل لقاء نختار سؤالا من الأسئلة التي ترد إلينا خلال الأسبوع عبر الخاص لنجيب عليه حتى تأتينا بعض أسئلتكم ومسألة هذا اللقاء بعنوان الفطور أسبابه وعلاجه الفطور أسبابه وعلاجه فقد كثرت التساؤلات خلال الأسبوع الماضي من كثير من الإخوة سواء في ألمانيا أو في مصر يسألون عن قضية الفطور يقول السائل كنت في طاعة واستقامة فمرت علي فترات نالني الضعف والإهمال والكسل فيا ترى كيف العلاج كثيرون يسألون هذه المسألة بعد قوة جاء الضعف وبعد نشاط جاء الكسل وبعد اهتمام جاء إهمال فيا ترى ما الأسباب التي أوقعت فيما ذكرت وكيفية العلاج هذه المسألة المهمة التي نحاول بفضل من الله عز وجل في بداية هذا اللقاء أن نجيب عليها بالتفصيل لأنها من الأهمية بمكان ونبدأ بأولى المسائل وهي تعريف الفطور الفطور في اللغة العربية يعني الكسل والضعف يعني الكسل والضعف أو يعني الانكسار فبعد قيام واستقامة جاء الانكسار وجاء الضعف وجاء الإهمال ويعرف شرعا بأنه استثقال الشيء بعد أن كان محبوبا للنفس استثقال الشيء بعد أن كان محبوبا للنفس يعني العبادة كانت محبوبة والجهد في الطاعة كان محبوبا فجأة أصبح ثقيلا على النفس هذا تعريف الفطور يبقى في اللغة العربية الفطور يعني الانكسار والضعف في الاصطلاح أو في الشرع الفطور هو استثقال الشيء بعد أن كان محبوبا الحرص على فريضة الصلاة والصلوات الخمس كان محبوبا للنفس كنت تأتي قبيل الأذان لتنتظر المنادي ينادي فتردد خلف النداء فتأخذ ثواب السنة في الترديد خلف المنادي تترقع ما شاء الله لك أن تترقع بين الأذانين ثم تدرك الجماعة وتدرك تكبيرة الإحرام خلف الإمام فجأة جاءك الفطور والكسل والضعف بعد القوة فبدأت تهمل في الحرص على الفرائض ممكن تيجي متأخر تفوتك تكبيرة الإحرام تفوتك الجماعة الأولى إيه اللي حصل أنا كنت كويس وكنت على استقامة وكنت مهتم بالعبادة أنا كنت حريصا على النوافل وباب التطوع أصبحت الآن بصلي الفريضة بالعافية وأطير بره المسجد أنا كنت الأول بحرص على الأذكار دبر كل صلاة دلوقتي بقيت مهمل في الأذكار إيه الحكاية؟ أو ده مفهوم الفطور مفهوم الفطور يعني انكسار وضعف يعني استثقال للعبادة بعد أن كانت محبوبة للنفس كنت حريصا على تلاوة القرآن وكان لي ورد في كل صبيحة يوم ومساء الآن أهملت وهجرت التلاوة إلا فين وفين لما تذكر كل يوم جمعة ممكن أقرأ سورة الكهف أو أسمعها ممكن وأنا في الطريق للعمل ممكن أبقى أشغل القرآن في السيارة أو أشغل الهاتف عليه صورة وأسمع بال hand free بعد ما كنت في كل يوم أقل حاجة بقرأ ثلاثة من الأجزاء إيه اللي حصل لي آه هو ده الفتور هو ده الفتور يبقى الفطور انكسار وضعف انكسار وضعف واستثقال للعبادة بعد أن كانت محبوبة إلى النفس الله جل جلاله أثنى على الملائكة لأنهم لا يعرفون الفطور في العبادة فقال عنهم جل جلاله في كتابه يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ما عندهمش كسل ما عندهمش ضعف في العبادة ما عندهمش استثقال بل العبادة بالنسبة لهم كالهواء بالنسبة لنا يخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن لله ملائكة في السماء السابعة منهم القائم لله ومنهم الراكع لله ومنهم الساجد لله يسبحون ويهللون ويكبرون ويعظمون منذ خلقهم الله إلى قيام الساعة تخيل ملك منذ أن خلق بالكف والنون وهو قائم فقط يسبح قائم فقط يسبح لله ملك آخر راكع فقط لا يرفع يسبح ملك آخر ساجد فقط لا يرفع يسبح منذ أن خلقه الله إلى قيام الساعة فإذا كانت القيامة ارتعدت فرائسهم من خشية الله وقالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك انظر إلى الهمة في العبادة يعني انظر إلى هذا الوضع في العبادة والحرص العجيب ورغم ده يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك لذا أثنى الله عز وجل عليه يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يفطرون فالملائكة لا يفطرون يعني ما عندهمش كسل ولا انكسار ولا ضعف في مقام العبادة فهنيئا لمن تشبه وهنيئا لمن تأسى في العبادات وكان عنده همة عالية طيب السؤال الآن بعد أن تعرفنا على مفهوم الفطور يجي عندنا السؤال هل الفطور له أنواع لأن هناك مثلا من يكسل عن النافلة ده نوع لكن بيأدي الفريضة وهناك من يترك الفريضة ويقع في المعصية ده برضه نوع من الفطور إذا الفطور له أنواع نعم بداية لابد أن نعلم أن من خطورة الفطور أنه طريق الانحراف والضلال الفطور هو طريق الانحراف وطريق الضلال إن لم يتدارك المرء نفسه سريعا من البداية يعني بتبدأ بإيه بعد ما كنت حريص على الفرائض والنوافل أهملت النافلة دي البداية لما تتمادى في إهمال النوافل هتبدأ حكاية تقصر في الفريضة لما تقصر في الفريضة بعد كده ممكن تقع في الكبائر في المعاصي في الذنوب بعد كده ممكن يكون الضلال والعياذ بالله رب العالمين ودي اسمها خطوات الشيطان خطوات الشيطان لأن الشيطان له عقبات في طريق ابن آدم عددها ابن القيم إلى سبع عقبات بدأها بالشرك فلما يلاقي عندك توحيد وثبات في العقيدة يبدأ للعقبة الثانية وهي عقبة البدعة ذاك صاحب سنة متمسك يبدأ في العقبة اللي بعدها وهي عقبة الكبائر لاك ما شاء الله على استقامة ومش ممكن تفعل الكبائر يروح ناقل للي بعدها الصغائر لاك الحمد لله عندك همة عالية وما عندكش فطور فبتبعد عن الصغائر يروح ناقل على اللي بعدها وهو الإسراف في المباحات خليك تكسر في المباح المهم لا ولن يتركك هو يحاول جاهدا يصل إليك من أي باب المهم يصل إليك إذا الفطور بعد أن عرفناه نقول لك هو الطريق للانحراف والطريق للضلال ما لم يتدارك المسلم أو المسلمة نفسه أو نفسها مع بداية المرض لأن ده مرض لما تشعر إن فيك نوع كسل لازم تلحق نفسك وتعالج ده واحنا لسه هنتكلم عن طرق العلاج إذا لخطورة هذا الباب يا إخوة لا بد أن ننتبه له عن الفطور طريق الانحراف والضلال والعياذ بالله رب العالمين ما لم يتدارك المرء نفسه ويعود سريعا إلى ربه عز وجل لذا نقول إن الفطور بداية نطمئن من يبتلى بالفطور أن الفطور علامة أنك كنت قويا إن الفطور معناه إيه كسل بعد نشاط يعني أنت كنت حلو أنت كنت كويس أنت كنت طائع وعابد بدأت تضعف فنقول لك بداية الضعف ده دليل قوة إن أنت فيك قوة إن أنت كنت على قوة إن أنت كنت على خير فاحذر أن تستسلم لضعفك بعد قوتك ارجع للأصل بقى الأصل إن أنت عندك قوة ولذلك سيدنا النبي يعرفنا إن الإنسان يبتلى بالفطور نقرأ مثلا حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح ومن كانت شرته إلى غير ذلك فقد هلك حديث ده أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الجامع في صحيح الجامع نستمع إليه مرة ثانية إن لكل عمل شرة بكسر الشين الشرة يعني القوة والنشاط والإقبال أي عمل من الأعمال هتجد بتمر عليك حالة اسمها الإقبال والقوة والنشاط تبقى حريص جدا عليه أضرب لك مثالا الآن الحمد لله الإخوة اللي أمامي الآن حريصين على دروس العلم أراهم في كل لقاء ليه؟ لأن الطاعة لها شرة فيها قوة تجد نفسك حريصا على العمل تبقى عارف فين وقت الدرس وبتحضر وتيجي وتسيب اللي وراك ومشاكلك ومشاغلك عشان تحضر درس العلم أدي اسمها الشرة عندك قوة عندك اهتمام عندك حرص على اغتنام الخير فالحرص ده محمود فالنبي يقول لنا إن لكل عمل شرة تجد في بداية العمل له قوة ونشاط مقبل عليه وإن لكل شرة فترة يعني بتبدأ بقوة تيجي مع الوقت ممكن تصاب بشيء من الضعف ودي أخطر حاجة يعني مثلا كنت أتعاهد أنا وداود على حضور الدرس كل يوم أربعاء شوية داود بقى عنده شغل استصعبت اجل درس لوحدي فكسلت مره المره اللي بعدها ربما انشغل فاكسل تاني مره لو سبت نفسي للضعف ده مش هجد درس تاني ليه هتجد بقى الاوقات هتنشغل وانا كنت حريص مفرغ وقتي للدرس لما انشغلت عنه مره ومره والتالته والرابعه ايه اللي حصل اعتادت النفس على البعد فلما اعتادت على البعد تجد لها شواغل أخر يزينها لها الشيطان فتبدأ الانتكاسة كنت حريص ان انا اجي الفجر في الوقت بدأت شوية شوية أأخر تظبيط المنبه خمس دقايق عشان أنام لي خمس دقايق شوية شوية أخره عشرة طب أخليه على الأذان وهبقى أنزل شوية شوية مش هتنزل وهكذا يبدا معاك كده خطوه خطوه كنت الاول بروح اصحي محمد بالهاتف عشان الفجر طبعا هو العكس هو محمد اللي بيصحيني ماشي كده شويه شويه تكاسلت ما بديتش اصحيه خلاص بقت هو يروح عليه نومه وانا ربما كمان بعد كده اكسل وما اجيش خطوات تبدا معانا كده واحده واحده لان هو عارف طبيعه النفس ايه بياخدك خطوه خطوه عشان كده القران قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان سماها خطوات يبدا حته حته كده وعنده صبر ابن الايه يرمي لك بس الطعم كده ويسيبك انت بقى تخبط مع نفسك خلاص كده وبعد كده يجي ينصحك تخيل اه يعني الساعه اللي انت هتقعدها في الدرس دي ولادك اولى بيها مثلا يعني شوف بيجي لك منين الزوجه يا اخي اولى طب انت لو كنت اشتغلت الساعه مش كنت تجيب 20 يورو في الساعه دي صح يا محمد لا انت ساعتك 150 انا عارف انا بتكلم الناس البسطاء دول لما انت الساعه بتاعتك يا محمد يعني ربنا يزيد يا رب خلاص فيبدا يدخل لك من هنا يقول له لا ده انا الساعه دي افضل عندي من 1000 يورو حصلهم بره لان دي مش هحصلها بره الجلسه دي الجلسه دي مش هحصلها بره ليه جلسه فيها الملائكه تحيط بنا تظللنا بالاجنحه فيها السكينه وفيها الرحمه وربنا بيذكرنا في الملا الاعلى وفيها علم نافع مش ممكن احصلها بره تخيل كده عشان احصل الخير الموجود في مجلس زي ده ادفع كام من المال حسنه بتدخلك الجنه تخيل لو انت عملك واقف على حسنه وتدخل الجنه تدفع فيها كام دي بقى فهو بيجي لك من هنا يشغلك بشواغل اخر عشان يبعدك فالقران يقول لك لا ولا تتبعوا خطوات الشيطان فالنبي علمنا ده يقول لك ان لكل عمل شره في قوه ونشاط في البدايه وان لكل شره فتره يعني ضعف انكسار قله نشاط فمن كانت شرته الى سنتي فقد افلح عندك قوه ونشاط في العباده في الفرائض والنوافل والتطوع زي العسل انت كده مية مية فاستغليت القوة اللي عندك فين في الطاعة في العبادة وأقبلت طيب ومن كانت شرته إلى غير ذلك فقد هلك استغليت القوة دي في الفساد يا رب سلم يبقى الهلاك فدي من رحمة الله بنا إنه جعل كده لكل عمل قوة وإقبال عشان تغتنم فجعل هذا الدين يسرا لا عسر فيه سبحان الله الصلاة كلها يسر بتتوضى في البيت تيجي المسجد كل خطوة بتحط خطيئة وترفع حسنة الله أكبر وتكتب حسنة وترفع درجة دخلت المسجد طول ما أنت منتظر الصلاة فأنت في صلاة والملك بجوارك اللهم اغفر له اللهم ارحمه وحضرتك لما توضيت مع كل قطرة ماء نزلت من كل عود ذهبت الذنوب والمعاصي خفيت طيب جيت صليت خلف الجماعة ليك 27 درجة أو 25 درجة على اختلاف في الرواية على حسب الإخلاص والقوة والعمل إلى آخره وانت راجع كمال كل خطوة بتحط خطيئة وبتكتب حسنة وترفع درجة ليه؟ لأن المكملات والمتممات لا حكم المقاصد يعني وانت جاي دي وسائل ليها حكم المقصد اللي هو الصلاة خلصت صلاة وانت راجع لبيتك نفس الدرجات شغالة لغاية ما ترجع لبيتك كل خطوة تحط خطيئة وكل خطوة تتكتب بها حسنة ويترفع بها درجة والملك بيقول لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه إيه ده الجمال ده أيوة ده ربنا خلى الإسلام كله يسر تيجي تقرأ قرآن ينشرح صدرك والعداد شغال في الحسنات الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثاله إيه الحكاية أيوة كله كرم ربنا يفتح يفتح لك المغلق في الإقبال على الذكر والقراءة والطاعة وهكذا فدي قضية دي رحمة ربنا جعل الإسلام يسرا لكن إبليس يحاول يخلي العبادات نوعا من المشقة عشان يبعدك أنت لسه هتقوم تتوضى والدنيا برد والمية باردة خاصة أنتوا في أوروبا ما شاء الله درجات في الباء في الشتاء العملية شتاء شتاء يعني أه أحيانا تيجي تغسل إيديك ما بتقدرش تغسل إيديك من البرد في إيه أيوه فهو يدخل لك من هنا يا اخي سيبك مره على مره شكرا مش هتيجي تاني عشان كده اخطر حاجه طول الوقت ياما ناس كانوا مواظبين على دروس العلم انفرطت حلقه واحده ما جاش مره والتانيه شكرا خلاص خدوا ابليس بقى في مشاغل الدنيا والحياه فعشان كده طول الامد يقسي القلب لما تبعد اكثر من مره ايه اللي يحصل هتيجي اقول لك انت هترجع تاني خلي عندك كس... الشيخ هيقول لك كنت فين يا اخي كبر دماغك وهكذا يبعدك يبعدك خطوه خطوه فاذا من رحمه الله بنا ان جعل الدين يسرا سبحانه جل جلاله بس انتبه بقى ان حضرتك لو استسلمت لفتره الفتور والضعف والكسل واهملت ممكن دينك يضيع والله وهذا ما أخبر به النبي الأمين عليه الصلاة والسلام فأخطر حاجة إن ديني يضيع وأنا مش حاسس إن بعض الناس منغمسين في الدنيا وهو معتقد إن عمل الدنيا عبادة وتارك للصلاة صح؟ كتير ولا لأ؟ يقول لك العمل عبادة لا بيصلي ولا بيصوم وعامل زي الآلة ليل ونهار بيشتغل ويجمع اليورو صح؟ يقول لك عشان رب العيال شوف القرآن يقول إيه؟ ألا أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ده هو كان معتقد ان هو كده كويس نقول لا ده العمل للدنيا عبادة امتى لما تتقدمه العبادة من صلاة وصيام وزكاة لو بع... لو بعدك عن الصلاة يبقى أشر أنواع ال... الأعمال والعياذ بالله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لا قيمة له لا قيمة له لأنه أبعدك عن الله الدنيا دخلت القلب فأهلكت وأفسدت عشان كده النبي حذرنا من ده بقى فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم من حديث عبد الله بن عمرو أيضا رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم صحيح الجامع للإمام الألباني رحمه الله الإيمان إيه؟ يخلق كما يخلق الثوب الثوب بيكون جديدا مع الوقت يحصل له إيه؟ يبلى الألوان بتاعته تضيع بعد ما كان زاهي وجميل وكده حلو إيه اللي حصل؟ يقول لك بهت الألوان بهتت شويه شويه يتمزق اتقطع ملوش لازمه صح يهلك كذلك الايمان يا اخوه في القلب بيبلى بيخلق كما يخلق الثوب امتى يخلق لما نبعد عن الله نبعد عن الطاعات نبعد عن القربات نبعد اه فاخطر حاجه ان الايمان يضيع وانا ما اشعرش ودي اخطر حاجه بقى عشان كده النبي قال لنا ايه فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم وده من علاج الفطور الدعاء إن ربنا يعيدك للطاعة تاني يعيدك للقوة تاني في العبادة طيب إذا من خلال الأحاديث الواردة من خلال الفهم المفهوم الفطور هنقسم الفطور إلى قسمين هنقسم الفطور إلى قسمين القسم الأول بيكون فطور بمعنى الكسل عن النوافل وباب التطوع بتأدي الفرائض لكن كسلت عن ايه عن النافلة كنت الأول حريص على النوافل عارف ان في 12 ركعة في كل يوم وليلة اللي يحرص عليها يتبني له بيت في الجنة كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من صلى ثنتي عشر ركعة دون الفريضة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة اللي هم ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وانت كنت حريص عليهم قوي إضافة للوتر كنت حريص على الضحى فجأة جالك شوية انكسار كده في العبادة بقيت تصلي الفرض بالعافية نافلة لا نافلة لا ده انت كنت حريص حتى كنت الاول تحرص على الاذكار دبر كل صلاة تقعد متمكن وبراحتك دلوقتي تسلم تجري حتى الاذكار ما بقتش تقولها كنت الاول تيجي تنام تتوضى وتنام على الشق الايمن وتقول اذكار النوم دلوقتي بتروح رامي نفسك ما بتحسش ولا اذكار ولا غيره انا كنت الاول قبل ما انام ليا ورد مع القران انا مش فاضي الان اتخمد خلاص مفيش قران كمان ايه اللي حصل لي ده ايوه اهو ده فطور ده اسمه ايه فطور يبقى النوع ده من الفطور خمول في باب العباده يجعل صاحبه يقصر في النوافل مش الفرائض الحمد لله بيصلي انما النوافل ايه بدا يقصر فيها يهمل يتكاسل يضعف خلاص كده يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن النفس لها إقبال وإدبار النفس البشرية لها لحظات بيكون فيها إقبال على الطاعة وجهد ولحظات أخرى تبدأ تكسل الإدبار يعني الرجوع يرجع بقى عن اللي كان بيعمله في العبادات قال فإذا أقبلت فخذها بالعزيمة والعبادة لما تلاقي نفسك منشرحة كده ومقبلة اجتهد فرائض وعبادات نوافل وتطوع وأبواب خير افعل لأنك لا تدري بعد القوة دي هيجي الضعف فاغتنم القوة قال وإذا أدبرت فاقصرها على الفرائض والواجبات انت كده لسه على خير لقيت نفسك كده احيانا فيها شويه ضيق طب اكتفي بالفريضه ما تشقش عليها بقى لان لو شقيت على النفس في الفترات الضيق دي هتخليها تفلت منك وربما تبغض العباده فنقول لك لا لما تحس كده احيانا بنوع من الضيق صلي الفرض بس ما تتعبش نفسك ما تتعبهاش ما تشقش عليها فده نوع من انواع الفطور يبقى فطور عن النوافل فقط انت لسه على خير اذا كانت الفتره دي في ضيق في النفس لا حرج بس اوعى تاثر في الفرض واوعى تاثر في الواجبات يبقى ده نوع النوع الخطر بقى في الفطور اللي هو احنا قلنا عليه بقى انه هيترك كمان الفرض ويقع في المعاصي والذنوب دي اخطر حاجه بقى النوع الثاني اللي هو التدني بحيث يترك بعض الفرائض ويفعل بعض الكبائر ويتساهل في مصاحبة أهل الفسق ويقسو قلبه ويتأثر بالشبهات ويتتبع الرخص في المسائل فيجمع الشر كله يبعد بس عن الصحبة الطيبة يقول لك نرجع للجيل القديم إبليس اللي بيذكره على فكرة أه والله ده هو كانش فاكر الناس دي خالص لما ربنا من عليه بالاستقامة وبقى كويس فجأة يجوا على باله اللي كنت بتقعد معاه على القهوة زمان شيشة ودومينو صح ومشاريب اوبا فيدخل لك من هنا يا اخي ده صاحبك انت هتنسى صاحبك يا راجل شوفني بايه ايه ده الاسلام مش تشدد كده يا اخي متشدد ليه؟ بعدين ابعد عن الشيخ سيد والناس دول دول متشددون. اه كمان انا بقيت متشدد. يا دي الليله. هو في اسهل مننا؟ عبادة عبادة وطاعة وطاعة يا أخي مش النبي قال ساعة وساعة صح مش في ساعة كده برضو لقلبك ماشي بس ساعة قلبك دي معناها إيه معناها لهو مباح تلاعب الزوجة تشيلها وتحطها انت حر زوجتك العب معاها واجري معاها وتنطط كمان وسابقها وتسابقك هات بالونه وانفخها ولقفها وتلقفك شيلها حليب يا لبن لعبها كيكه على عالي وكيكه على الواطي قطع لها هدومها يا اخي زوجتك ويجري وراها في البيت وهي تجري وراك ماشي هو ده اللهو المباح عندك عيل صغير كده لعبه العب معاه حطه على ظهرك واعمل حمار زي العسل وتنطط بيه ولقفه وارميه لفوق وهاته تاني ماشي ده له مباح اذا كنت في الخدمه العسكريه هات السلاح بتاعك واقعد فكه وزيته وظبطه هو النبي قال الكلام ده ملاعبة الرجل فرسه يعني المجاهد في سبيل الله عنده الفرس يجيب له السكر ويأكله ويظبطه ويعلفه ويلعب معاه ويتنطط معاه عشان ده الآلة بتاعة الجهاد فأنت لو في الجيش عندك الآلة إيه؟ الفرد بتاعك ده ولا السلاح بتاعك صح وحتى هو في الجيش بيعلمك كده فك وتركيب يديك كده حصه فك وتركيب للسلاح وازاي تفكه وتركبه وتنظفه وز... هو ده له مباح ظبط سلاحك اذا كنت في الجيش او راجل امن وعندك السلاح بتاعك خده كده في البيت لما تروح ساعه فك سلاحك وظبطه ونظفه وزيته وجهزه اه ورجعه تاني العب ده المباح ايه كمان قال اعداد الرجل نبله النبل يعني برضو المجاهد اللي عنده القوس بتاعه ده وانت كذلك لو انت في مهمه معانا شوف ادوات عملك ايه اهتم بيها موظف مثلا عندك اوراق وعندك كذا وعندك اقلام ولا ظبط حالك اقعد مع ادواتك كده ساعه ظبطها ده كله مش هقعد على القهوه اشرب شيشه تقول لي ساعه لقلبك وساعه رأيك. انت فهمت غلط لا ده, ده دي ساعه شيطان دي خلاص فانتبه لهذا فيروح مذكرك بصاحبك القديم ده طب وانا اروح له ازاي اروح له على القهوه بس اول مره عملت نفسك شريف ما بتشربش انت جاي من المسجد بقى انت كنت في المسجد كنت مراد المساجد ويمكن الاثر باين عليك لسه الصلاح باين في وشك تبقى قاعد كده محرج شويه التانيين ولا لا عندهم لقم ولاد الايه ايه يا عم الحاج هاتوا له كوبايه شاي بلبن طيب عشان لسه بيبي اوبا بيبي هات يا ابني اللي بتشربوه هات يد اللي ده ويكركر خلاص خدك ابليس بقى هياخدك سنه سنه بعد ما كنت عابد بقيت فاسق يا رب سلم القران يقول بئس الاسم الفسوق بعد الايمان يا اقبح صفه انك تقع في الفسق بعد ان كنت مستقيما بعد ما كان عندك صحبه طيبه تذكرك بالله وتعينك على طاعه الله استبدلتها بصحبه ايه من اهل الفسق ريحتهم عفنه من الدخان لسانهم عفن من الغيبه والنميمه والسب والطعن واللعن يعاكس المراه في الطريق يقول لها اقبح الكلمات وانت قاعد معاه بعد ما كنت مع جماعه بيغضوا الابصار ويذكروك بالله انت اللي استبدلت ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم كنت في طاعه غيرت المعصيه هتتحول النعمه لنقمه وبليه هكذا كنت في بلية في معصية وغيرت للطاعة تتحول لنعمة بعد ما كنت في نقمة وبلاء هكذا في إيديك أنت بقى التغيير غير نفسك فالنوع ده من الفطور أخطر أنواع الفطور بقى هتقعد مع الصحبة الفاسقة دي هتسمع الشبهات فقط اللي بيطعن في الدين واللي يطعن في الملتزمين واللي يسب الطائعين وتبدأ أنت تاخد الشبهات دي كلها وتجمعها شكرا وبعدين ياخد الدين سهل مش بالصلاة مش بإيه؟ أمال بإيه؟ بالقعده على القهوه شويه شويه بقيت عايز في كل مساله الرخص لما تضيع دينك ويخلق ايمانك في نفسك وانت لا تدري يا رب سلم فده بقى اخطر انواع الفطور طب هل الفطور ده له اعراض يعني ممكن اعرف ان انا عندي اعراض الفطور ولا لا ايوه هقول لك كده بعض الاعراض اللي ذكرها العلماء واحد التكاسل عن اداء الصلاه لما تجد نفسك عندك كسل انك تصلي الفريضه بس في عندك فطور عندك المرض اتنين الاعراض عن تلاوه القران وحفظه بقيت فين وفين لما تفتح المصحف بس بعد ما كنت بتحب تقرا في القران كنت حريص على حفظ القران دلوقتي خلاص المصحف بقى محطوط في المكتبه عندك اتلم عليه التراب من الغلق مقفول على طول يبقى انت عندك فطور ايه كمان ثلاثة الانقطاع عن مجالس العلم اول لما تلاقي نفسك بعدت عن دروس العلم اعرف انك مريض خلاص مريض بداء الفطور انقطعت ما بقتش تحضر دروس علم والدروس دي كلها ايمانيات كلها رحمات كلها خيرات فانت بعدت عن مناط الخير الان يبقى ده فطور ايه كمان الشعور بضيق الصدر والهم والغم لما كنت في طاعه ما كنتش كده كنت دايما فرحان وسعيد فجاه لما قصرت شويه ايه اللي حصل لك القلب ضاق هموم كتيره وهموم يقول لك مش عارف ليه لا انك بعدت فلازم يبتلى القلب ايه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ده من الضنك ضيق الصدر وهم وغم وحزن لا تجد له سببا لا سببه في البعد والتقصير طب ارجع اقرا القران كده وشوف اكثر من ذكر الرحمن وشوف صلي على النبي كثيرا وشوف عليك بالاذكار والدعاء وشوف هيتغير حالك باذن الله مع الوقت ان انت محتاج لعوده طيب ايه كمان من التجرع على فعل المعاصي بقيت جريء على فعل المعصيه اللي كنت الاول ياه بعيد دلوقتي عادي بقت المعصيه بالنسبه لك ايه عادي تنظر للحرام ايه يا عم الشيخ ما غيرنا بيزني ده يعني جت على النظره يا عارفين انتوا ايه في المعصيه هي دي الخطوره بقى يعني قديما لما بعض الإخوة جم ألمانيا أو جم أوروبا جايين من بيئة مستقيمة مغلقة ما فيهاش فيها مشاكل ولا لما جم هنا لقوا الانفتاح ده بعضهم كان والله بيجي لنا بيبكي بيبكي انه يشوف مناظر النساء عاريه كده بالشكل ده مع الوقت عادي بقى يسلم وعادي جدا وبيقعد وي- عادي جدا انا اذكر اول لما جيت اوروبا هنا 2007 مفيش شهر كده من مجيئي لالمانيا وقاعد في المركز الاسلامي اللي كان في زاربروكن ومعرفش كان في حاله وفاه ولا ايه امراه المانيه زوجها كان مسلم عربي ومات فبيعزوها بقى فجايه ال- الجمعيه والمكتب وانا قدرا مصلي العشاء وخارج فهم قاعدين في ال- في المكتب ودي جايه عشان يعزوها الرجاله قاموا بيسلموا عليها بايديهم بيحضنوها ويبوسوها والله انا رحت راجع على طول جاري على البيت ايه اللي بيحصل ده في ايه فبقول لاخ بصوا، بس بيعزوها يا عم الشيخ بيعزوها يعني دي امهم ولا دي زوجته اللي بيبوسها ده قال لا لا ده هي كانت زوجة اخ اخ كان مسلم بس مات فهي المانيه مش مسلمه فجايه عشان يعزوه تو بيبوسوا ويسلموا بايديهم يا ويلي طب بقى- كنت هتجنن لكن عندهم هم ايه عادي عادي خالص يا ربي ايه ده في ايه هي دي المرض بقى الالف بقى تتعود على المصاهر دي خلاص ربنا يعافينا واياكم فتبدا تتجرأ على المعاصي ايه كمان وقوع الوحشه في العلاقات مع الناس بقى انك كل ما تبعد عن ربنا اذا ربنا ابغضك هيبغض فيك الناس اه والله العظيم والله يا اخوه اهل الطاعه محبوبون لهم قبول في الارض اهل المعصيه تجد في بغضه كده ووحشه لما تشوفه تتضايق مش عايز تقابله مش عايز تسلم عليه ليه في صد بعيد عن ربنا فتجد الوحشه في العلاقات دي بقى بعد ما كنت منسجما مع الناس وفي علاقات طيبه تبدا تكتر المشاكل حتى مع اصحابك ما كناش بنختلف ايه اللي حصل بس راجع نفسك ده كان احد السلف يقول كنت اعلم تقصيري في حق ربي من سوء خلق زوجتي وسوء خلق دبتي يا لما ارجع الاقي الوليه منكده عليا يبقى انا اكيد عملت حاجه غلط مع ربنا اه لما الاقي الدبه معنداني ومش عايزه تمشي يبقى انا عملت بلوه سودة عنده حمار يا شيخ محمد كده راكبها يمشي مش عايزه تمشي الله دي كانت بتجري ايه اللي جرالك وت... وت... وتوقعه اه بتقول لك انت عاصي راكبني ليه يا عاصي استغفر وتوب انت عندك السنه ما بتتع- ما بتعطلش فجاه على ال Autobahn يا ولا على ال Autobahn يعني الطريق سهل وراحت اعدالك يا بنت ال- إيه، قومي قوم في ده انا اوديك في داهيه والله انا اعدالك اهو تحاول يمين شمال مفيش بس راجع نفسك واستغفر بقى في حاجه البنزين تمام العربيه في ايه في حاجه في تقصير منك يا رب سلم يبقى دي اسمها مظاهر الفتور عشان تعرف انت, انت عندك فتور شوف بقى اي مظهر من دول عالج نفسك بسرعه طيب يبقى عرفنا مفهوم الفطور عرفنا خطورته عرفنا انواعه عرفنا مظاهر الفطور الان بقى ايه الاسباب اللي بتوقع الانسان في مرض الفطور ده يعني في اسباب ممكن لو الانسان عمل سببا منها يجي له فطور نعم عشان نحذر الاسباب دي ما دي بدايه العلاج تعرف السبب ايه اللي وقعني في ده طيب اول سبب يا اخوه الخلل في المنهج انه لما بدا يتعلم اتعلم غلط ما تعلمش المنهج علما وعملا واعتقادا فلما بقى عنده خلل في المنهج ابتلي بايه بالغلو والتشدد والتنطع عشان كده قالوا لنا كده اللي ياخد الدين جملة يتركه جملة بيجي صاحبنا لسه جاي النهارده عايز يتعلم الاسلام كله صح مستعجل قوي يا واد اصبر يا واد واحده واحده eins nach dem anderen Schritt für Schritt اصبر يا ولا بالالماني يعني واحده واحده بال English bit by bit ده بقى فرنسي هيقول لنا يعني ايه بقى بالفرنسي يا طلحوط اه هي petit à petit صح كده طيب الحمد لله باللغة العربية التدرج واحدة واحدة ما تستعجلش الله يرحمها والدتي كانت تقول لي يا واد يا سيد يا ولا دي مصر ما اتبنتش في يوم لما تلاقيني مستعجل في حاجة كده يا واد دي مصر ما اتبنتش في يوم اتبنت في ايه في سنين محتاجين صبر يا ابني لما تيجي تبني بيت ما تحطوش في ساعة محتاج وقت كذلك بناء العبادات والطاعات والعبادات والعلم محتاج لوقت يا فلان من أئمة السلف كيف حصلت العلم قال بالمصباح والسهر حتى الصباح وغيره يقول مع الأيام والليالي محتاج لعنصر الزمن والوقت فما تستعجلش فلما يجي ياخد الدين بشدة يخرج منه بسرعة ويفلت وياما ناس تشددوا وتنطعوا فهلكوا وبعد كده انتكسوا وفتنوا في دينهم لانه اتعود على الشده لما يجد بقى الاسلام بحجته القويه كده يتصادم معاه هيترك يروح منحرف بقى خلاص عشان كده اخطر حاجه يا اخوه البعد عن تعلم المنهج الصحيح في بدايه الطلب فلازم في بدايه طلب العلم تاخذ العلم عن اهله ليضع لك منهاجا قويما مستمدا من الكتاب والسنه بفهم اصحاب النبي علم يثمر عملا ناف صالحا مع فهم سديد للمنهج يثمر الخلق الكريم ده المنهج يبقى أول حاجة الخلل في المنهج اتنين من الأسباب بعض العلل النفسية والأمراض النفسية زي الوساوس اللي بيستسلم لها تبدأ تنمو تعظم توصل للوسواس القهري ساعتها بقى يترك العبادات ويترك الطاعات وممكن ينحرف انحرافا كليا لو لم يتدارك نفسه بالعلاج فده سبب ايه كمان ده بيؤدي لاكتئاب كمان يعني الوساوس دي ممكن ترقى ان استسلمت لها واسترسلت معها تصل بك للاكتئاب والعياذ بالله يبقى مرض مرض ثلاثة المشكلات الاجتماعية احيانا الواد عازب مش عارف يتزوج والعملية ملطشة معاه الابواب مسدودة كل ما مفيش يطرق عشان يتزوج مفيش زواج تلاقيه يتضايق يتعكنن يتنيل على عينه ينتكس يبعد عن ربنا مع ان المفروض يقرب لان برضو وسائل الاعلام الفاسده المفسده رسخت في نفوس الناس صغارا الامور دي يجيب لك دايما البطل شكله وسيم وحلو والبطله احلى منه البطل راح يتجوز البطله رفضوا اهلها زعل على البطله يروح فين الخمار يشرب ويسكي بدل ما يروح المسجد يستغفر ودوه فين يشرب خمر عشان ينسى يا عيني حبيبته هجرته فيروح قاعد لنا فين في الخمارة فعلمونا حب الحرام صح يجيب لك جريمة سرقة سرقة جماعة بيسرقوا بنك يعني بيخربوا اقتصاد بلد والبوليس سمع فجاي ايه ايه من بعيد انت بقى يلا بسرعة البوليس جاي يهربوا ايه ده ايه ده ايه ده انت عايزهم يهربوا ويسرقوا المال حبيت ايه الحرام اه والله حبيت الحرام البت ابن الجلال بيعاكسها واخدها تحت بير السلم هيبوسها وابوها جاي من بره يا بنت استخبي استخبي مش عايز ابوها يشوفها عايزها في الح اه علمونا الخلل ده علمونا ايش الخلل ده علموك ان الفضيله وحشه وان الرذيله حلوه قوي طول الفيلم جايب لك تاجر مخدرات يبيع المخدرات ويقول كلام يضحك وانت مبسوط بيه قوي خلاص كده الفيلم ساعة ونص وفي آخر دقيقة البوليس جه خده طب عمل فيه ما يجيبلكش خلاص بقى شكرا ايه النهاية والله البوليس ده حلو قوي خده خلاص على كده طب السجن عمل فيه ايه كام سنة عدموه ولا لأ ده قتل أجيال دي ما يجيبهاش فيحببك في الحرام ساعة ونص وتلاقيه بيقول نكت ويضحك وبتاع دماغ ابنيه وسلطنة وتحبه قوي كمان فخلاك تحب ايه؟ خلاك اللي ينكر عليه تكرهه اللي يتضايق من مخدرات وي... تبقى انت متضايق منه ما تسيبه يا اخي خلينا نشوف هيعمل ايه اه ف وسائل الاعلام في بلاد المسلمين افسدت خلت الرذيله محبوبه عند الناس والفاحشه انما القيم والاخلاق لا عافانا الله واياكم يبقى احيانا المشاكل الاجتماعيه بتثمر انحرافا وفطورا كذلك مشكلات الطلاق والنفقه والاحوال بين الازواج افترت عليه وظلمته وضحكت عليه وسرقت ماله وتم الطلاق وبهدلته وطردته ممكن يحصل له ايه ينتكس ويبعد ياما ناس كتير بالشكل ده والولاد ضاعوا واتشتتوا مم. فاحيانا المشكلات الاجتماعيه اللي بنعيشها البعض بتكون سبب في الانحراف والانكسار والبعد عن الطاعه ايه كمان الابتعاد عن الصحبه الصالحه بقى من اعظم الاسباب يا اخوه لانك لما يكون لك صحبه فاسقه هتضيع هتضيعك وتبعدك عن العبادات انما لما يكون لك صحبه طيبه هتقودك لله وتذكرك بالله عز وجل يبقى دي من ضمن الاسباب كمان الانغماس في بيئه فاسقه مش صحبه بدل بيئه كمان تروح بيئه كلها بلاوي سودا وقرف نقول لك لا ده الانسان يختار الجار قبل الدار عشان كده دايما بيقول في اوروبا للاخوه اللي عايز يسكن شوف فين المسجد يخل... خليك قريب من المسجد لانك لو بعدت عن المسجد مفيش حضانه في الغرب غير المسجد من الاخر يا اما المسجد يا اما المرقص مفيش وسط هنا يا تيجي المسجد يا تروح المرقص والديسكو تشطح يا اما البيوت اللي انتوا عارفينها عياذا بك اللهم من شرها يبقى لازم لما تيجي جنب المسجد ويكون مسجد على منهج ما تروحش مسجد يضيع منهجك يكونوا اهل بدع وخرافات ويضيع دينك يبقى تسال عن المسجد دي البيئه اللي لازم تكون موجود فيها بيئه ايمان عشان تسلم من الفتور والانكسار والانحراف اللي بيؤدي للضلال والعياذ بالله رب العالمين ناخد بقى اخر مساله علاج الفتور بقى ايه هو العلاج الان مثلا انا خلاص في عندي فطور الان اعمل ايه واحد عليك بالدعاء باخلاص والتضرع الى الله عز وجل ان يعيدك ان يعيدك للطاعه والاستقامه ده اعظم باب فالنبي عليه الصلاه وازكى التسليم كان يكثر في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وهو النبي المعصوم طب احنا نعمل ايه بقى يبقى انا لازم اجأر الى ربي بالدعاء لان استقامتي بيده جل جلاله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء طب يا رب تعلم ضعفي يا رب انا احبك يا رب يا رب تب علي يا رب اعني وفقني للعوده للطاعه يا رب اعني ثبتني يا رب اشرح صدري ويسر امري وهكذا يبقى لازم تدعو وتجأر بالدعاء اثنين العلم الشرعي لأن بالعلم الشرعي تزول الشبهات وتضيق على الشهوات لما تتعلم دينك صح هتجد لكل شبهة جوابا في كتاب ربك وفي سنة نبيك فلما تزول الشبهة هتستقيم على أمر الله أحيانا كثرة الشبهات بتزهد الناس في العبادات والطاعات يعني كثير من الشباب كانوا في بداية الأمر معنا هناك في زاربروكن دخلوا الجامعة بدأوا يحتكوا ببعض الشبهات والناس العقلانيين بدأوا يسمعوا لسي عدنان إبراهيم وفلان وفلان تركوا المسجد تركوا العبادة تركوا الطاعة وبقى زعيم منهم يقول والإيمان يبدأ بالشك شكرا شك براحتك بقى على روحك الشك خلى ترك دينه وبقى فكره فكر, فكر مين الملحدين ليه لأنه بعد عن العلم اللي بالعلم تذهب الشبهه فلما بعد عن البيئة العلمية ايه اللي حصل له؟ انحرف. المحيط اللي هو قاعد فيه كلهم عيال بيقدموا العقل على الشرع. ليه؟ لأنهم لا يريدون العبادة. لا يريدون الطاعة. هو عايز الانطلاقة والحرية، عايز يروح الديسكو براحته. مفيش حاجة بقى ايه تقول له إن حرام وحلال. فيهرب من ده بإيه؟ يقول لك العقل. أنا كل حاجة عارضها على العقل. اعرض إيه على عقل لما هتضيع نفسك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ارجع للعلماء واسألهم فلازم تتعلم دينك صح عشان تحفظ من الشبهة وبالحفظ من الشبهة تحصل التقوى التقوى تحفظك من الوقوع في الشهوة والمعاصي وهكذا يبقى العلم ثلاثة الابتعاد عن البيئة الفاسدة ابعد بقى ابعد عن البيئة الفاسدة لأنها مدمرة مهلكة قاتل المئة نفس كان من شروط توبته أن يترك البلدة التي كان فيها ويذهب إلى بلدة كذا بها أناس صالحون